عُرِضَ اللقاء فصححوا أخطاءكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه أما بعد فإخوتي في الله أخواتي في الله إني أحبكم في الله وهذا عود حميد إلى هذا الموضوع الذي بدأناه في الحلقة الماضية وهو من الأهمية بمكان وكان عنوانه أخطاء المصلين وهذا هو اللقاء الثاني في هذا الموضوع الجد خطير النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه صلوا كما رأيتموني أصلي وقال للرجل المسيء في صلاته ارجع فصلي فإنك لم تصلي والحديث في الصحيحين وعلى كل مسلم إذن أن يعرف كيف كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يصلي كصلاته وأن يعرف ما هي الأخطاء التي تفسد الصلاة أو تنقص من ثواب الصلاة حتى يأخذ الأجر كاملا في صلاته إن شاء الله ومن هذا المنطلق تكلمت عن بعض أخطاء المصلين في اللقاء الماضي وهذا موضوع يطول وسوف نفصل فيه تفصيلا إن شاء الله عز وجل من أخطاء المصلين في نقاط سريعة أذكر من خلالها ببعض ما قلت وآتي على الجديد واحد الجهر بالنية الجهر بالنية بل وتحريك اللسان سرا بالنية لا يجب ولا يستحب باتفاق العلماء بل إن فاعله مبتدع مخالف للشرع قال الإمام ابن قيم الجوزية في زاد المعاد الجزء الأول صفحة 201 كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر ولم يقل شيئا قبلها ولا تلفظ بالنية البتة ولم ينقل عنه لا بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولا مرسل لفظة واحدة منها البتة بل ولا عن أحد من أصحابه ولا استحسنه أحد من التابعين ولا الأئمة الأربعة فإذا دخلت في الصلاة قل الله أكبر ولا تجهر بالنية بلاش نويت أصلي صلاة الظهر أربع ركعات حاضرة أداء مقتديا بالشيخ فلان كل هذا من البدع وكل بدعة ضلالة قال الإمام ابن أبي العز الحنفي في الاتباع صفحة 62 ولم يقل أحد من الأئمة الأربعة ولا الشافعي ولا غيره باشتراط التلفظ بالنية وإنما النية محلها القلب باتفاقهم أنا في بيتي سمعت المؤذن يصدح بأذان العشاء فقمت وتوضأت وذهبت إلى المسجد هذه نية توضأت لصلاة العشاء ذهبت إلى المسجد حتى أصلي العشاء فلماذا أجهر بالنية قبيل الصلاة أعلم من أعرف من أعرف رب العالمين الذي يعلم السر وأخفى الذي يعلم الجهر وما يخفى هذا وقد وردت نصوص كثيرة صحيحة تؤيد أن النبي أبدا لم يكن يتلفظ بالنية قبل الصلاة منها ما رواه الشيخان والحديث متفق عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل المسيء في صلاته إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ قال فكبر ثم اقرأ فقوله فكبر تنفي كل كلام بعد استقبال القبلة من التلفظ بالنية ثانيا من أخطاء المصلين الجهر والتشويش بتكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال والذكر في الركوع والسجود والقراءة والدعاء أمر عجب تجد واحد ي- يدخل في الصلاة يقول نويت بصوت مرتفع الناس سمعاه على الأقل اللي يمين واللي على يمينه واللي على شماله واللي من أمامه واللي من خلفه نويت أن أصلي صلاة العشاء أربع ركعات أداء غير قضاء مقتديا بالإمام محمد أحمد الله أكبر ما هذا يا عبد الله الجهر والتشويش بالتكبير بالذكر بالدعاء بقراءة القرآن في صلاتك منك كمأموم هذه من البدع قال الإمام الشقيري في السنن والمبتدعات صفحة 45 والجهر والتشويش بتكبيرة الإحرام بدعة أنا ذكرت في اللقاء الماضي أن واحدا منهم دخل في الصلاة على هذا النحو فجهر بالتكبير وهو مأموم فقام بعض المأمومين من السجود ظنا منهم أن الإمام هو الذي كبر قال الشقيري والجهر والتشويش بتكبيرة الإحرام بدعة قال الإمام النووي في المجموع الجزء الثالث صفحة 295 وأما غير الإمام فالسنة الإصرار بالتكبير سواء المأموم والمنفرد وأدنى الإصرار أن يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع ولا عارض عنده من لغط وغيره وهذا عام في القراءة والتكبير والتسبيح في الركوع والتشهد والسلام والدعاء سواء في واجب الصلاة أو في نوافل الصلاة سعادتك منفرد أو مأموم أسر بالتكبير مش معقول تدخل في الصلاة الله أكبر لا، قبل قبل ما يكبر نويت أن أصلي صلاة العشاء أربع ركعات حاضرة آه، أداء ليست قضاء مقتديا بالشيخ فلان الفلاني الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله بإله. ويقعد يقرأ كده يوطي صوته ويرفع صوته شوية الرحمن الرحيم إياك نعبد إيه يا عم في إيه هذا من البدع قال الشيخ علي محفوظ في الإبداع في الإبداع صفحة 283 ومن البدع المكروهة في الصلاة رفع الصوت حيث يطلب الإصرار كالجهر بالاستعاذة أو دعاء الاستفتاح أو التسبيح في بعض الناس وهو ساجد اللي في الصف الأخير يسمع دعائه وقد يكون في أدعيته بعض الأسرار يا أخي اتق الله أنت حواليك بعض المصلين وكل يناجي ربه ويحرم علينا أن نشوش ولو بقراءة القرآن على المصلين فاتق الله قال الشيخ علي محفوظ في الإبداع صفحة 283 ومن البدع المكروهة في الصلاة رفع الصوت حيث يطلب الإصرار كالجهر بالاستعاذة أو دعاء الاستفتاح أو التسبيح أو غيره فإن ذلك لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ورد عن أصحابه ولا السلف الصالح وهؤلاء قدوتنا إلى الله تعالى فإن لم نقتدي بهم فبمن نقتدي الله كلام جميل كلام علماء فعلا ثلاثة من أخطاء المصلين أخطاؤهم عند التكبير وله صور منها إدخال همزة الاستفهام على لفظ الجلالة فيقول قائلهم آه الله أكبر كأنه يسأل هل ربنا أكبر أم لا ثانيا إدخال همزة الاستفهام على أكبر فيقول قائلهم الله أكبر وهذا خبر مبتدأ محذوف تقديره أهو أكبر أم لا ثالثا إدخال ألف بعد الباء وقبل الراء فيقول قائلهم الله أكبر الله أكبر وأكبر جمع كبر والكبر في لغة العرب معناه الطبل فانظر ماذا تقول يا عبد الله أنا عارف أنك جاهل ومش قاصد بن- بنعلمك أهو رابعا من أخطائهم إبدال همزة آه، لفظ الجلالة بواو فيقول قائلهم الله أكبر الله أكبر والله صليت خلف واحد بهذه الشاكلة رابعا ولا خامسا من أخطائهم إشباع ضمة لفظ الجلالة حتى تتحول إلى واو فيقول الله وأكبر الله وأكبر وهذا شرك وهذا شرك أما كيف نقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر جميل رابعا من أخطاء المصلين تكبير المسبوق للإحرام وهو نازل للركوع واحد طيب دخل المسجد لا الإمام راكع فعايز يلحق فبيعمل بدعتين البدعة الأولى بعضهم يصفق إن الله مع الصابرين يقول كده كان بيقول للإمام خد بالك اوعى تقوم من الركوع هضيعك استنى أنا جاي أهو اتق الله اتق الله شوشت على المصلين حرام عليك الخطأ الثاني ان بعضهم لا يكبر تكبيرة الإحرام أصلا ينزل على طول الله أكبر وينزل راكع فين تكبيرة الإحرام ده أنت كبر لي تكبيرة الإحرام وإن لم تكبر أي تكبير آخر الصلاة صحيحة طب أكبر تكبيرة الإحرام وأنا نازل غلط أمال إمتى انتصب قائما ثم كبر لأن تكبيرة الإحرام ركن والقيام في الصلاة الفريضة للقادر عليه ركن فلو كبرتها في غير انتصاب لا تجزئك صلاتك بطلة اسمع قال الإمام علي القاري وأما لو كبر يعني للإحرام منحنيا كما يفعله العامة والجهلة من جهة العجلة فلا تنعقد صلاته إذ القيام شرط في تكبيرة الإحرام دخلت لقيت الإمام راكع والناس راكعين معاه وعايز أدخل في الصلاة وانت واقف الله أكبر وبعدين اركع قال ابن قدامة وعلى المسبوق أن يأتي بتكبيرة الإحرام منتصبا فإذا أتى بها بعد أن انتهى في الانحناء إلى قدر الركوع أو ببعضها لم تجزئه لم تجزئه لأنه أتى بها في غير محلها إلا في النافلة خامسا من أخطاء المصلين المد والمط في التكبير من الإمام في صلاة الج- الجماعة سيما عند القيام من السجدة الثانية للتشهد الأوسط وعند القيام من السجدة الثانية للتشهد الأخير فيجي الشيخ قال عشان ينبه المأمومين يمط لي في التكبيرتين دول دول بالذات الله أكبر ليه كده التكبير زي بعضه في كل ركعة في كل حركة الله أكبر وخلاص قال الإمام ابن حزم لا يحل للإمام البتة أن يطيل التكبير بل يسرع فيه فلا يركع ولا يسجد ولا يقوم ولا يقعد إلا وقد أتم التكبير أخرج أبو يعلى في مسنده بإسناد جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يسجد كبر ثم ثم يسجد وإذا قام من القعدة كبر ثم قام سادسا من أخطاء المصلين رفع صوت المؤذن للتبليغ بغير حاجة فتلاقي الشيخ في الإمام يصلي الله أكبر وعلى طول المؤذن وراء الله أكبر وصوت الإمام مجلجل والمسجد كله سامع وكل البيوت اللي حوالين المسجد من كل اتجاه سمعة طب بتبلغ ليه قال شيخ الإسلام ابن تيمية وأما التبليغ خلف الإمام من غير حاجة فهو بدعة باتفاق الأئمة قال في الجزء الثالث والعشرين من الفتاوى صفحة 402 ولا ريب أن التبليغ لغير حاجة بدعة ومن اعتقده قربة فلا ريب أنه إما جاهل وإما معاند سادسا ولا سابعا من أخطاء المصلين خطأهم في طريقة رفع اليدين فمن الناس من لا يرفع يديه مطلقا لا في تكبيرة الإحرام ولا في غيرها يخش الصلاة على طول كده الله أكبر الحمد لله يا عم ارفع يديك في سنن متى يرفع المصلي يديه في أربعة مواضع عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع يرفع يديه زي ما رفعها في تكبيرة الإحرام بالضبط وعند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد الأوسط للركعة الثالثة فمن الناس من لا يرفع يديه مطلقا لا في تكبيرة الإحرام ولا في غيرها وهذا خطأ ومخالف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن الناس من يخطئ في طريقة الرفع فإن رفع يديه لا يحاذي أذنيه ولا منكبيه أو يضم أصابعه أو يفرج بينهما أو يفرج بينهم كل ده غلط أمال السنة إيه كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع يديه ممدودة الأصابع ممدودة الأصابع لا يفرج بينهما ولا يضمهما وكان يجعلهما حذو منكبيه أو يرفعهما حتى يحاذي بهما فروع أذنيه هذا فعله وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري صلوا كما رأيتموني أصلي يبقى افعل ده كده أو كده كده أو كده أو كده يبقى أطراف أصابعي عند فروع أذنية وراحتين الكفين بحذاء المنكبين وبالرفع إلى المنكبين أخذ الشافعي والجمهور وبالرفع إلى الأذنين أخذ الأحناف وقال ابن قيم الجوزية قيل وهذا من العمل المخير فيه يعني كده صح وكده صح قيل وهذا من العمل المخير فيه وقيل كان أعلاهما إلى فروع أذنيه وكفاه إلى منكبيه فلا يكون اختلاف سابعا من أخطاء المصلين إرسال اليدين إزاي بعض الطيبين يخش في الصلاة أهو كده أهو الله أكبر وإحنا نازلك إيديه جنبه كده يا عم الحاج يعمل كده لا ينزلهم كده طب بتعمل كده ليه يا مولانا يقول لك أصل أنا ملكي أصل أنا ملكي قل له طب حضرتك قل لي اسم الإمام مالك على بعضه إيه مش أنت ملكي يا حاج طب اسم اسمه بس اسم مالك على بعضه ايه ما يعرفش والله ما يعرف لانه لو يعرف ما يقولش الكلام ده لان الامام مالك ما قالش كده بعض المصلين يرسل يديه في القيام الاول وينسب ذلك للامام مالك وهذا خطا خطا فقد روى الامام البخاري واحمد ومالك ومالك عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة ده أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأخرج ابن حبان ومالك في الموطأ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نؤخر سحورنا ونعجل فطرنا وأن نمسك بأيماننا على شمائلنا في الصلاة أدي الإمام مالك قاله يا أخوانا بتنزل يديك ليه ضع اليمنى على اليسرى في الصلاة على الصدر قال ابن عبد البر ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين وهو الذي ذكره مالك في الموطأ ولم يحكي ابن المنذر وغيره عن مالك غيره قال الشقيري واعلم أن إرسال اليدين دائما لغير ضرورة بدعة وحرمان من فضل متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وقال صاحب الدين الخالص في الجزء الثاني صفحة 221 فائدة عظيمة قال وأما ما روي عن مالك من الإرسال وصار إليه بعض أصحابه فسببه أن الخليفة المنصور ضرب مالكا على يديه فشلت فلم يستطع ضمها إلى الأخرى لا في صلاة ولا في غيرها وأما الثابت عنه فهو القول بسنية قبض اليدين في الصلاة مطلقا الإمام مالك يا إخواننا كان بيرسل في آخر حياته إنه أفتى فتوى ما عجبتش الخليفة المنصور فحبسه وجلده جلده لحد ما شلله إيديه الاثنين فكان بينزل إيديه لأنها مشلولة طب أنت ما شاء الله عندك دراعات يعني تهد جبال ثم لو قال مالك كلاما خالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم فمن نتبع كان هو نفسه رضي الله عنه ورحمه قال كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذه الروضة صلى الله عليه وسلم ثامنا من أخطاء الناس في الصلاة خطأهم في كيفية وضع اليمنى على اليسرى تخش الجامع تجد عجب تلاقي واحد عامل كده ايه ده يعني عنده وجع في في المرفق ده ولا ايه عامل كده واحد عامل كده يا شيخ صدق فيه عامل كده ايه ده واحد حاطط لك ايديه على سرته وواحد حاطط لك ايديه على جنبه ايه الكلام ده كل هذا خطأ طب نحط اليمين على اليسرى ازاي اسمع وضع اليمنى على ظهر الكف اليسرى له يعني ورد فيه أمران وضع اليمنى على اليسرى ورد فيه أمران الأول وضع اليمنى على ظهر الكف اليسرى والرسغ والساعد أهو أهو بوضع اليمنى على ظهر الكف اليسرى والرسغ اللي هو المفصل اللي بينهم والساعد كده اهو يا اخوانا كده يا اخوانا اهو كده لما رواه ابن خزيمة وابن حبان كان صلى الله عليه وسلم يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد ده ورد ده صح الصورة الثانية قبض اليمنى على اليسرى كده مش كده كده غلط دي ده وضع ملفق كده قبض اليمنى على اليسرى لما أخرجه النسائي في كان أحيانا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقبض باليمنى على اليسرى فلا يجوز إمساك المرفق واللي هو أصله النبي قال كده ما قالش كده والله ولا يجوز أن نلفق وضعا لم يرد فتلاقي الناس بعضهم يقبض بالإبهام الصابع الصغير ده على رسغ اليسر ويحط الثلاث صابع دول على الرسغ والساعد يعمل كده اهو اهو ده غلط برضه ده وضع ملفق اللي ورد كده او كده اهو كده او كده وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم طيب تاسعا من اخطاء الناس في الصلاه كل ده انا بتكلم لسه عن القيام وضع اليدين على البطن والسره تلاقي كده ده متعش كويس بقى وعايز يهضم فحاطط ايده كده على سرته لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح في مكان وضع اليدين في الصلاة في القيام الأول إلا في وضعهما على الصدر وما سوى ذلك فلا أصل له يعتد به سيدنا علي وسيدنا ابن عباس فسر قول الله عز وجل فصل لربك وانحر بأنه وضع اليمين على الشمال في محل النحر والصدر فسروها كده ده ورد عن علي وعن ابن عباس وذكره الشوكاني في نيل الأوطار وروى الإمام أحمد عن هلب الطائي رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضع اليمنى على اليسرى على صدره على صدره مش على بطنه ولا على جنبه على صدره وأخرج ابن خزيمة في الصحيح وأحمد في المسند عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال لا قلت لأنظرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي قال فنظرت إليه فقام فكبر ورفع يدي حتى حاذتا أذني ثم وضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد وفي رواية فوضع اليمنى على يده اليسرى على صدره قال الشيخ الألباني رحمه الله ووضع اليد على الصدر هو الذي ثبتت به السنة وخلافه إما ضعيف أو لا أصل له طب معنا اتصال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إني أحبك بالله يا شيخ أحبك الله الذي أحببتني لأجله
بدي أسألك سؤالين تفضل
بعض الأئمة آه، بعد أذان إقامة الصلاة يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة إلى آخره فهل هذا جائز أم بدعة؟
حاضر السؤال الثاني ثاني بعد صلاة العشاء بعد انتهاء صلاة العشاء والوتر في سجدة سجدة الشكر ويدعي بها الإنسان ما يشاء فهل هذه وارد جائزة أم لا؟
حاضر بارك الله فيك اتصال آخر يا شباب السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت عايز اسال عن صلاه الظهر والعصر يوم عرفه آه نعم.
هل لازم يكونوا جمع انا والدتي ست كبيره فصليتها منفرده في الخيمه
حاضر طب ممكن اسال سؤال تاني معلش في الحاج اتفضلي آه آه والدتي ووالدي آه والدتي واخويا س- كانوا بيحجوا فهم كانوا هينتقلوا للمدينه بسياره اخويا ف آه، عفوا.
ايوه قطع الاتصال طيب بتقول لي امي في عرفه صلت الظهر والعصر منفرده قصر وجمع هل هذا يجوز نعم يجوز هذا نسك بيقول لي بعد بعد ما اصلي العشاء والوتر بسجد سجده شكر هذه بدعه انك كل يوم تصلي العشاء وتصلي الشفع والوتر وتسجد سجده شكر هذه بدعه لم تكن من هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم ابدا اتصال السلام عليكم ورحمه الله
عندك سؤال مهم تسأل- تسوي لي قال أنا أرجو رفع الصوت يا إخواني السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم
ربي الكعبة لو وريه لو حصل فيه حاجة لموتك
مش سامع حاجة يا إخواني السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي.
ممكن الله يكرمك عندي سؤالين اتفضلي الله يكرمك يا شيخ مصعب آه، آه، يعني كان في آه، برنامج امبارح على قناة يعني إسلامية اوعي تذكري إيه ولا مين كان في برنامج امبارح على قناة إسلامية كويس فكان في آه، أخ يعني بيتكلم فبيقول آه، إن هو هيشوف نور ربنا يوم القيامة يعني هيشوف ربنا يوم القيامة في النشيد يعني فالأخ عتب عليه وقال له آه، إن أنت هتشوف نور ربنا مش هتشوف ربنا يوم القيامة لا هتشوف نور ربنا فأنا عايز أعرف رد حضرتك إيه يعني حاضر كل من دخل الجنة يرى الله عز وجل قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة معنا اتصال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة وعليكم الله السلام ورحمة وبركاته الله تفضل اتفضل أسمعك
أيوة يا شيخ
هات السؤال يا عبد الله
آه، ممكن يا شيخ أسألك سؤال في ال- موضوع الحلقة وسؤال ثاني هات هات
في ال- في الصلاة لما ي- أقيمت الصلاة ويكون واحد بيصلي في السنة مثلا هل يقطع ال- الصلاة أم أم يكملها؟
حاضر والسؤال الثاني يا شيخ آه، واحد مثلا آه، رضع من جدته آه اللي هي أم والدته نعم طب آه، سمعت ان ممكن لو رضع تلا- رضع ثلاث مرات وشبع هي- تبقى اخ كده لاخواله وخالاته مم.
و- وفي برضه سمعنا ان هو لازم يرضع خمس مرات عشان تبقى ايه تبقى كده أخ- اخ في الرضاعه جميل
فافيدنا الشيخ حاضر حاضر السلام لو أنا أصلي النافلة وأقيمت صلاة الفريضة لو أنا في أول صلاة النافلة أخرج منها بلا تسليم أخرج وأصلي الفريضة إنما لو في الركعة الثانية وسيما ركعت وركعت لها أتم وأتجوز أخفف أتم وأتجوز رجل رضع من أم والدته ثلاث رضعات هل تثبت الحرمة؟ الجواب لا الراجح أن الرضاع تثبت به الحرمة بأمرين الأول بخمس رضعات مشبعات متفرقات الثاني أن يكون ذلك في زمان الرضاع والله أعلم السلام عليكم ايوه ورحمة السلام الله.
عليكم ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته منور الشاشه والله الله يرضى عليك والله اني احبك في الله الله يحبك ويكرمك الواحد لما يشوفك على الشاشه بننسى السؤالات بنرضى الله كده ده من رحمة ربنا بيا والله العظيم انت منور الشاشه شيخ مصر انا بقول لك ايه دلوقتي ال- الناس لما تسخر من اللحيه ده بنقول هي يعني بالظبط يقول لك السنه في حاضر.
الجنه
الناس اللي بتسخر من اللحية نقول لهم إيه؟ نقول لهم هذا أمر الله عز وجل وهذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونثبت لأن أهل الباطل منذ القدم وإلى ما شاء الله يتعرضون لأهل الحق بالسخرية وبالأذى هل في نبي يا أخي الكريم لم يستهزأ به ده استهزئ بنوح وموسى وإيه ما فيش نبي إلا أقوله أنت مجنون ده قالوا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم يا شاعر يا كاهن يا مجنون يا كذاب وفي سورة المطففين إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا آه، انقلبوا إلى أهلهم وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء آه، لضالون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين يعني آه، هذا شأن أهل الباطل فاصبر واثبت ولا يضرك كيدهم شيئا إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا شيخ الحمد لله بخير حال اللهم لك الحمد لو سمحت يا شيخ آه، بالله عليكم أعيدوا حلقة النقاب لفضيلتك وفضيلة الشيخ محمد حسان كثيرا ابتدوا فعلا بمنعنا من دخول حتى المساجد ليست الجامعات من حاضر.
حتى المساجد ولازم بتصريح من آه، من جهات أمنية معينة و- وكشف الوجه للرجال أحيانا المسؤولين عن إدارات المساجد عشان ندخل نسمع كلام الله الم- إيه.
المساجد إيه؟
يعني أيوة المساجد يا شيخ هذا امر يعني امر امر عجيب يعني انا طيب حاضر نرفع الك- ال- رجائك ده للاداره والله المستعان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل
ازيك يا شيخ موسى الحمد لله والله اني احبك في الله الله يحبك ويرضى عليك في سؤال يا سيدنا كده يعني احنا في مسجد ارياف اه فعندنا شيخ آه، متمسك يعني بالسنه جامد وعندنا في المسجد بعد صلاه الفجر بيصلي الفجر وبيقعد نص ساعه وخمس اه تع- فعندنا بيحصل آه، بلبله في المسجد والناس بتزعل من بعض وبيقعدوا يزيط وبتحصل زيطه كل يوم على هذا النظام فهي دي سنه ولا يعني سنه مؤكده عن النبي اصلا تاخير ال- الاقامه ولا يجوز يعني ان احنا نقوم بعد ربع ساعه زي اي حد المساجد اللي حوالينا يعني حاضر اسمع الجواب فيعني بيحصل كل يوم زيط في المسجد بسبب الموضوع ده اسمع الجواب الأخ الفاضل لو التزم باللي وزارة الأوقاف يعني قررته فيقيم لصلاة الفجر بعد الأذان بثلث ساعة على الأقل منعا للشقاق والخلاف والمنازعات فهذا هو المطلوب فأنا بقول له يا أخي الكريم التزم بتعمل منازعات كل يوم في المسجد وخناق وشجار ليه؟ أذن لصلاة الفجر وزارة الأوقاف حاطة كده بيان في كل مسجد إن الفارق بين أذان الفجر والإقامة تلت ساعة ده شيء ق- طيب جدا تلت ساعة ده شيء عظيم جدا فأنا بقوله التزم وأقم بعد ثلث ساعة آه، منعا للتحريش بين المصلين بارك الله فيه السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف الحال يا شيخ؟
الحمد لله
آه، لو سمحت بالنسبة للسؤال بالنسبة للهجرة النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام نعم آه، والله في بعض الأقاويل يعني أو ال- الأحداث إن إحنا المعروف عند العامة ال- بالنسبة للعنكبوت والخروط و- والحمام حاضر تمام ولكن آه، من وقت قريب يعني الواحد آه، عارف من بعض ال- الإخوة إن هم ليس لهم صحة من ذلك يعني مم.
يعني ما كانش لا فيه إلا هو لا العنكبوت ولا الحمام طيب
فنريد بس يعني حلقة أو محاضرة أبشر.
من حضرتكم آه، يعني أبشر غدا كل الكلام من الساعة الخامسة والربع إلى الواحدة ليلا كل الكلام غدا عن الهجرة لكن فعلا قصة العنكبوت والحمام قال عنها الشيخ الألباني لا تصح لم يصح فيها حديث هكذا قال الشيخ الألباني وإن كانت القصة موجودة في بعض كتب الأكابر لكن هي غير صحيحة الله أيد النبي في الغار بجنود لم تروها بالملائكة لا عنكبوت ولا حمام إلى هذا أمر من الأمر من الأخطاء الشائعة برضو في الهجرة إن في بعض الأفلام ال- ال- ال- المسماة بالإسلامية أو بالدينية يجيب لك النبي وهو خارج من البيت كده آه، الجماعة الكفار اللي محاصرين البيت نايمين بيشخروا والله ما ناموا والله ما ناموا فين المعجزة بقى إن كانوا نايمين ده كان كل واحد محملق وبيبحلق كده وشايف كل حاجة إلا النبي محمد وهو خارج وسمع كل صوت إلا صوت الباب وهي بيتفتح وصوت وقع النبي بقدميه على الأرض هو ربنا قال كده جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا ما قالش فأنمناهم قال فأغشيناهم عمل على عينهم غشاوة فهم لا يبصرون نعم السلام عليكم ورحمة الله
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل أه والله عندي سؤال يا شيخ مسلم هات ال- بالنسبة لصلاة الشفع والوتر نعم أنا نسيتهم تاني يوم ممكن أصليهم ولا أصلي الوتر إزاي تاني يوم والشفع حاضر من نام عن حزبه بالليل والسؤال الثاني من نام عن حزبه السؤال بالليل الثاني إن أنا طبعا.
كنت في الحج ها.
وقبل طواف الإفاضة وال- والسعي آه، لقيت صرصار بس لا مبالاة كده قتلته هل ده جدع.
من محظورات الإحرام؟
طب اسمع أتى الصرصرة بالحج لك أجر لك أجر كل شيء مؤذي إذا قتلته في حل أو حرام لك أجر آه، نمت عن ك- آه، حزبي بالليل الوتر بتاعي القيام كذا ممكن هل من الممكن أن أقضيه بالنهار ممكن ممكن تقضيه بالنهار إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل آه، لو سمحت يا عم الشيخ أنا ليا سؤالين أول سؤال آه، ه- ال- السنة اللي هي القبلية قبل الظهر الأربع ركعات هل يجوز إن أنا أصليهم متواصلين بتشهد واحد حاضر ده سؤال آه، تاني سؤال آه، إمتى يجوز ليا إن أنا بعد ما أبتدي في الصلاة وأقول الله أكبر آه، يجوز ليا إن أنا أخرج من الصلاة لأي ظرف آه، مثلا حاضر افتكرت حاجة على البوتاجاز أو عايزة أعمل حاجة فأخرج هل يجوز و...
حاضر حاضر واخر حاجه بقى الله يكرمك ادعي لبنتي ربنا يبارك لك فيها وينبتها نباتا حسنا الله يكرمك السلام عليكم السنة القبلية هل نجمعها أربع ركعات متواصلة السنة القبلية للظهر هدي النبي فيها صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليها مثنى مثنى صلى ركعتين في البيت بعد أذان الظهر وركعتين في المسجد نعم آه، متى دخلت في الصلاة وهناك أمر ضروري بعد التكبير متى أخرج أخرجي في أي وقت في أمر أنا دخلت في الصلاة قائمة أو راكعة أو ساجدة في أي حال وتذكرت أمرا ضروريا قهريا مصيبة هتحصل اخرجي من الصلاة طب أسلم لا ما تسلميش اخرجي التسليم ده ختام الصلاة أنت ما كملتهاش لسه يبقى اخرجي على أي وضع شئت إذا كان هناك أمر قهري وضروري آخر اتصال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة السلام الله وبركاته عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، شيخ مسعد آه، لدي سؤالين من فضلك آه، اتفضلي بالنسبة للصلاة إذا فات وقتها صلاة الفريضة إذا فات وقتها و مثلا عند الزوال في الأوقات التي آه، لا يصلي فيها المرء هل نعم.
تصلى الصلاة المفروضة؟
حاضر وبالنسبة إذا دخل المرء إلى الصلاة وكان مثلا بنطال آه، مرفوع إلى فوق أو هكذا هو في في الصلاة هل آه، هل ينزل أم ماذا يفعل؟ أم حاضر يواصل صلاته؟
حاضر أختي بتقول خرج وقت الفريضة وأصبحت في وقت الكراهة هل أؤدي الفريضة في وقت الكراهة يعني العصر مثلا الصلاة من بعده مكروهة طب أنا لم أصلي العصر في وقته وأصبحت الآن في وقت الكراهة هل أصلي العصر؟ نعم لأنها صلاة ذات سبب صليها حتى في وقت الكراهة متى دخلتم المسجد فاركعوا ركعتين تحية مسجد حتى في وقت الكراهة إذا مات ميت وأردنا أن نصلي عليه الجنازة حتى في وقت الكراهة يجوز يجوز إذا ألجئنا إلى ذلك أنا بص- بصلي هي السائلة امرأة والبنطال البنطلون مرفوع لفوق شوية مرفوع لفوق يعني جزء من الساق يعني ظاهر ال- القدم مكشوف يجب على المرأة في الصلاة أن تستر الجسد كله عدا الوجه والكفين فلو جزء من قدمك مكشوف يبقى الصلاة باطلة لو خصلة من شعرك مكشوفة يبقى الصلاة باطلة طب أنا أعمل إيه أنا كنت ناسية ودخلت الصلاة على هذا النحو في الصلاة استري هذه العورة التي أمرك ربك عز وجل بسترها في الصلاة نعم وكذلك الرجل واحد دخل يصلي ومشمر من مكروهات الصلاة كفت الثياب تبع افرد الصوت في الصلاة افرده واحد عطس وهو بيصلي يقول الحمد لله هو لكن اللي جنبه ما يقولوش يرحمكم الله يطلع المنديل ويمسح المخاط في الصلاة يجوز إن شاء الله على ما سأبين آخر اتصال السلام عليكم ورحمة الله قطع طيب نستأنف يا شباب نستأنف قلت عاشرا من أخطاء المصلين في الصلاة وضع اليدين على الجانب الأيسر تلاقي بعض الطيبين في الصلاة عامل لك كده ده عنده ازاي ده ده ولا ايه ايه اللي وجعه هنا يقول لك هي كده طب بتعمل ليه كده يقول لك سيدنا عمر كان بيعمل كده وسيدنا الشافعي كان بيعمل كده قال الشقيري في السنن والمبتدع والمبتدعات صفحة 47 ووضع اليدين على الجانب الأيسر لأجل حفظ الإيمان أو لأن عمر أو الشافعي كما يهرفون يعني زي ما بيخرفوا الناس اللي بتقول كده كما يهرفون لما مش اللي بيخرف عمر والشافعي لا ده الناس اللي بتكذب عليهم كما يهرفون لما ضرب في جنبه الأيسر وهو يصلي وضع يده فوق جنبه على الضربة قال الشقيري وهذا كلام أفرغ من بطن حمار كلام فارغ تعمل كده ليه؟ أصل سيدنا عمر لما أبو لؤلؤة المجوسي المجرم طعنه بالسكين في جنبه راح كتم الدم وعمل كده طب افترضنا ده حصل انت حد ضربك ما انت ما شاء الله قد عمود الجامع اهو بتعمل كده ليه هذا كذب على عمر وكذب على الشافعي كلام أفرغ من بطن حمار أبو لؤلؤة المجوسي قاتل سيدنا عمر جماعة الشيعة بتوع إيران عاملين له ضريح وبيحتفلوا بيه كل سنة مسمينه بابا شجاع عليهم من الله ما يستحقون الخطأ الحادي عشر كثرة الحركة في الصلاة نشاهد حتى في الحرمين والله أحيانا كثيرا من المصلين يكثرون من الحركة في الصلاة لغير ضرورة فينظر بعضهم في الساعة وهو بيصلي والله بص في الساعة في ايه وبعضهم يفرقع أصابعه في الصلاة وبعضهم يعبث بلحيته كل شوية بيصلي دقنه عجباه وبعضهم مشغول قوي بالغطرة كل شوية يظبط في الغطرة ويصلحها ويظبطها وي... يا عم اتظبطت خلاص ارميها على الأرض إن كانت هتشغلك في الصلاة عبث عبث ولا حول ولا قوة إلا بالله بل إن واحدا من مشايخي ربنا يبارك في عمره حكى هو عندي من الثقات الصادقين العلماء حكى إنه شاف واحد في الصلاة طلع منديل من جيبه وراح مطلع النضارة وقعد يمسح فيها في الصلاة ده بيعمل إيه ده بقى ده عايز ي... عايز عشان يشوف بيصلي إزاي حقيقة هذا عبث هذا تهريج النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه مسلم اسكنوا في صلاتكم تخشى يا عم وروى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لينصرف يعني من صلاته وما كتب له إلا عشر صلاته تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها يعني الناس في أجر الصلاة ليسوا سواء وروا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لا يخشع في الصلاة فقال لو خشع قلبه لخشعت جوارحه هذا الحديث موضوع كما قال السيوطي لا ما قالش كده لكن اللي صح عنه احنا قلناه فده خطأ 12 من أخطاء الناس في الصلاة قول بعضهم إن الصلاة تبطل بأكثر من حركتين أو ثلاثة هذا كلام لا دليل عليه بل الدليل على عكسه يقول لك لو اتحركت كده حركتين لغير ضرورة الصلاة باطلة الكلام ده ليس عليه دليل قال ابن تيمية وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب يعني المصلي إلى النعل فيأخذه ويقتل به الحية أو العقرب في الصلاة ثم يعيده إلى مكانه وكذلك سائر ما يحتاج إليه المصلي من الأفعال طيب هل تجوز الحركة في الصلاة؟ الجواب نعم بس الحركة في الصلاة على أربعة أنواع حركة لمصلحة صلاتي أنا أصلي ومش متجه للقبلة فواحد قال لي يا شيخ القبلة يمين شوية قمت أنا وأنا بصلي اتعدلت كده اتحركت أهو هذه حركة لمصلحة صلاتي حركة واجبة ولي فيها أجر اثنين حركة لمصلحة صلاة غيري أنا بصلي لقيت في فرجة في الصف اللي قدامي فرجة هتقدم خطوتين ثلاثة وقف في الصف لمصلحة الصلاة أنا مأجور عليه وصلاته صحيح ولا إثم علي أنا وأنا بصلي الراجل اللي بيصلي قدامي قميصه الأمريكاني انشلح فظهر الراجل اتكشف كده الصلاة بطلة قمت أنا شدت له القميص عشان أستر ظهره عشان تصح صلاته هذه هذه حركة لمصلحة صلاة غيري أنا مأجور عليه أبو هريرة رضي الله عنه شاف واحد بيصلي قدامه رابط شعره قام فكك له الرباط فكه له من شعر في الصلاة وبعد الصلاة قال له نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن العقص والكفت في الصلاة ايه هو العقص ان الراجل يربط لي شعره في الصلاة ده في نهي عنه ايه هو الكفت تشمر لي دراعاتك كأنك داخل خناقة النبي نهى عن هذا فابو هريرة اتحرك وفك الرباط اهو هذا لمصلحة صلاة غيره أبو هريرة هنا مأجور وصلاته صحيحة أربعة الحركة للضرورة يعني إيه أنا وأنا أنا وأنا بصلي بصلي أهو لقيت واحد أعمى أعمى دخل قدامي هيخبط في العمود اللي قدامي قمت متحرك خطوة اتنين تلاتة في اتجاه القبلة ومسكت لعمة من دراعه وبعدته عن العمود أنا مأجور والصلاة صحيحة والحركة هنا لا تبطلها مهما كان عددها بشرط أن تكون في اتجاه القبلة خمسة في حركة في الصلاة الغير ضرورة زي إيه يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما صلى بأمامة ابنة ابنته زينب فكان إذا قام رفعها فإذا ركع وضعها فإذا رفع رفعها فإذا سجد وضعها فإذا قعد أجل هل هذه الحركة عمال يشيل ويحط هل هذه لضرورة والله ما ما لضرورة لأنه كان قادر يسيبها لفاطمة خالتها أو عند عائشة أو حفصة أو كذا أو كذا آه من الحكمة أنه عايز يعلم الناس يعني العطف على البنات في بيئة كانت تقتل البنات جميل لكن عنده دي مش ضرورة ممكن يتركها عند أي امرأة إمتى الحركة الغير ضرورة تبطل الصلاة إذا أخرجت المصلي عن هيئة الصلاة أو الراجل ده ما بيصليش اللي يشوفه يقول ده مش بيصلي ده واقف ده بيلعب ده أي حاجة فإن لم تخرجه عن هيئة الصلاة إذا كانت الحركة لغير ضرورة فأجره في صلاته ناقص وهذا أعدل ما قاله أهل العلم في شأن الحركة في الصلاة النبي وهو بيصلي مرة راح فك رباط النعل وقلع الجزمة وركنها على جنب وفعل الصحابة ذلك في الصلاة والحديث رواه البخاري بعد الصلاة قال لماذا خلعتم نعالكم قالوا رأيناك خلعت فخلعنا قال أما أنا فقد جاءني جبريل وأخبرني أن في نعلي أذى طبعا الحديث ده تنفع ينفع محاضرة تصلع فيه دروس للصبح لكن اتحرك اهو لمصلحة الصلاة يبقى الحركة لمصلحة صلاتي أنا لي فيها أجر جائزة مهما كان عددها الحركة لمصلحة صلاة الغير كذلك الحركة آه، للضرورة الحركة لغير ضرورة أنا بصلي في بيتنا والباب بتاع الغرفة في القبلة فطرق الباب قلت سبحان الله الواحد الطارق مش فاهم اني بصلي قمت متحرك خطوة اتنين باتجاه القبلة الشرط يكون في اتجاه القبلة وفتحت الباب هذه حركة لضرورة والصلاة غير باطلة صحيحة أنا بصلي في الصالة عندي في الشقة وابن صغير طلع على طرابزين البلكونة وهيرمي نفسه والبلكونة في اتجاه القبلة خدت خطوة اتنين رحت شايله وكمل الصلاة الصلاة صحيحة ولم تبطل مهما كان عدد الحركات فمن أخطاء الناس في الصلاة زعمهم أن الصلاة تبطل بأكثر من حركتين وهذا لا دليل عليه 13 من أخطاء الناس في الصلاة تغميض العينين لا الواحد من دول يخش الصلاة يقعد يعصر في عينيه في إيه؟ ما تفتح يا عم يا حاج خليك راجل مفتح بتغمض ليه؟ بتغمض ليه؟ قال ابن القيم لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم تغميض العينين في الصلاة وقد تقدم أنه كان في التشهد يومئ ببصره إلى إصبعه وبيقرأ التحيات السنة تبص على السباب كان مفتح النبي صلى الله عليه وسلم وقد ورد أنه هو بيصلي الكسوف مد إيديه كده ليتناول قطف عنب من عنب الجنة لما يعني بدت له يعني كان مفتح اهو ودفع ودافع العنزة عندما أرادت أن تمر من بين يديه معز عايزة تعدي من قدامه دافعها إذا كان مفتح شايفها وخنق الشيطان عندما جاءه بشعلة من نار عايز يحركه يعني كان مفتح وشايفه وأمرنا أن ندافع من أراد أن يمر بيننا وبين سترة الصلاة أنا عامل سترة وبصلي النبي قال لك لو حد جه يعدي ادفعه فإن أبى قاتله زقه طب لو أنا مغمض بقى والدنيا قدامي شوارع وراه ناس راحة جاية يبقى أطبق سنة النبي إزاي تغميض العينين في الصلاة لم يكن من هدي رسول الله يقول لك هذا أقرب للخشوع لا هذا أقرب للسهو هتغمض هتسرح مش هتخشع عايز تخشع اعمل زي النبي محمد اللي صلاته أتم صلاة هو اللي قال صلوا كما رأيتموني أصلي ما كانش بيغمض صلى الله عليه وسلم أخيرا وده مهم جدا من أخطاء الناس في الصلاة ده الخطأ بقى رقم 14 ترك القيام في الفريضة مع القدرة عليه القيام في صلاة الفريضة ركن بالقرآن والسنة والإجماع قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين روى البخاري في صحيحه عن عمران بن الحسين رضي الله عنه قال كانت بي بواسير فسألت النبي عن الصلاة فقال صل قائما ده فعل أمر صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب يبقى اللي يصلي الفريضة وهو قاعد مع قدرته على القيام صلاته باطلة وأما القيام في صلاة النافلة فيجوز أن تصلي النافلة وأنت قاعد مع قدرتك على القيام بس صلاتك أجرها أجر نصف صلاة لما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة الخطأ فين بقى تلاقي واحد جاي ماشي على رجليه ماشي على رجليه جاي من بيتهم ماشي على رجليه ويخش الجامع يروح قاعد على الكرسي الله. طب ما انت ماشي يا عم الحاج يجي 300 متر على رجليك يعني قادر تقف لا يجوز لك انك تصلي قاعد وانت قادر تقف يقول اصل يا ابني ظهري فيه مشكلة وعندي في ظهري غضروف ما بعرفش اركع اه بس بتعرف تقف يبقى لازم تقف يبقى تبدأ الصلاة قائما الله اكبر تيجي تركع انحني على قدر الطاقة تقدر تعمل كده اعمل كده اكتر اعمل كده ما تقدرش خالص اقعد واومئ برأسك انما تقعد مع القدرة على القيام طيب يا سيدي انا قعدت يا ابني لان مش قادر اقف ولا قادر اركع بس قادر تسجد يا حاج اه اقدر اسجد يبقى لازم تسجد يبقى لما تيجي السجدة تنزل وتسجد هذا خطأ فادح ترك القيام مع القدرة عليه ترك السجود مع القدرة عليه الركن لا يسقط عنك إلى ما هو أيسر منه لا يسقط عفوا يعني لا تتحول منه إلى ما هو أيسر منه على قدر الطاقة والقدرة إلا إذا عجزت عنه أنا مش قادر أركع بس قادر أقف بتقعد, بتقعد ليه مش قادر آآ آآ أركع لكن قادر أسجد يبقى لازم تسجد نرى من يصلي قاعدا وهو يقدر على القيام أو يصلي قاعدا وهو يقدر على السجود وبعضهم يسجد على يديه ده لا قادر يقف بقى ولا يقعد ولا يسجد طيب ربنا يديك الصحة ويعافيك يا عم الحاج ويبارك فيك قاعد على الكرسي بيصلي بيصلي ازاي تلاقيه بيعمل لك ايديه كده اهو ويسجد على ايديه او جايب لك مخده يسجد عليها كل ده بدع وبعضهم ينحني بالجزع يجي يركع يوطي كده يسجد يوطي قوي النبي ما امرش بكده النبي امرك عند هذا العجز ان تومئ براسك ايماء تومئ براسك ايماء هذا مما تعلمته من الشيخ الحويني ربنا يبارك في عمره لا تنحني بالجزع بل أومئ برأسك يعني إيه؟ يعني أنا مش قادر أقوم ولا أقعد ولا أسجد قاعد على الكرسي اهو الله أكبر قرأت الفاتحة وما تيسر من القرآن الإمام كبر بالركوع الله أكبر أومئ برأسي أهو إيماء خفيفا أوطي دماغي تحت شوية سن أهو سبحان ربي العظيم ها. سمع الله لمن حمد أهو. سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد الله أكبر عايز يسجد أوطي دماغي أخفضها خفضا أكثر من الخفض الأول كده اهو مش بالجزع مش بالجزع نعم هذا من أخطاء الناس ومن الأخطاء الطريفة جدا أن بعض الناس مع العجز نايم على السير بقى بيصلي بصباعه يقول لك كده أنا قائم أقرأ الفتحة كده راكع أبو ستة ده كده ساجد دي صلاة أبو صبع دي دي اسمها صلاة أبو صبع هذا خطأ مش قادر خالص صلي اقرأ وانت نايم على حالك اقرأ اسجد كده كبر وكأنك سجدت سبحان ربي الأعلى كبر كأنك ركعت سبحان ربي العظيم في لسه كلام كتير اعرفوا ان احنا وقفنا عند الخطأ 15 في شأن القيام الدرس القادم ان شاء الله نأتي على كل الأخطاء الباقية حتى التسليمتين ولسه في حلقات كثيرة في هذا الباب أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يصلون كما كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبكم في الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال الحبيب المصطفى للمؤمنين المؤمنين الدين رهن بالنصيحة من أمين فخذوا النصيحة إخوتي من مخلص يرجو لكم أن تتبعوا الحق المبين فرض اللقاء فصححوا أخطاءكم واستمسكوا بالحق تبقوا آمنين كل ابن آدم مخطئ لا تيأسوا لكن خير المخطئين التوابون قال الحبيب المصطفى للمؤمنين المؤمنين الدين رهن بالنصيحة من أمين